الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عز ما أحصى كتابه الحمد لله عز كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد أي جعلوا المساجد أوطانهم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لازلنا مع أفضل القصص قصص الأنبياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتذاكرها قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقد احتوى كتاب الله سبحانه وتعالى على كثير من القصص قصص الصالحين وقصص الطالحين ثم النهايات لهذه القصص ولا شك أن أفضل القصص على الإطلاق هي قصص الأنبياء قصص الأنبياء فيها العبرة والعظة قصص الأنبياء فيها صراع الحق والباطل قصص الأنبياء فيها نماذج لأفضل بشر على الإطلاق في عبادتهم في معاملتهم في أخلاقهم في عقيدتهم في سعيهم في رضا الله سبحانه وتعالى في مواجهتهم للفساد والمفسدين كيف اهتدى هؤلاء وكيف نهتدي بهدي هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أي علينا أن نقتدي بهدي الأنبياء في أفعالهم وفي أخلاقهم ولازلنا مع قصة نبي من أولي العزم من الرسل من أكبر عزائم عبر التاريخ نبي الله عيسى توقفنا في المرة السابقة عند رفع عيسى عليه السلام ثم اختلاف الناس في عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتناول اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى قصة نزول عيسى مرة أخرى سيدنا عيسى حياته لم تنتهي بعد يعني هو نبي من الأنبياء يعيش أزمنة مختلفة ولم يجمع ذلك للنبي قط يعني النبي الوحيد فيما أعلم الذي عاش فترة ثم رفع إلى السماء ثم يعود مرة أخرى يعود وقد تغير وجه الأرض يعود وقد تغيرت الشرائع يعود عيسى ابن مريم مرة أخرى إلى الأرض وقد بعث نبي جديد برسالة جديدة بشريعة جديدة هي نفس العقيدة غير أنه سيعود مرة أخرى ويكون علم على أشياء واضحة قبل أن يعني أذكر النصوص التي ذكرت عودة عيسى عليه السلام إلى الأرض ونزول عيسى بن مريم مرة أخرى لاستكمال حياته الدنيا ثم موته بعد ذلك ثم بعثته ثم القيامة قبل أن نتكلم في ذلك يعني دعونا فقط نتذكر أن كل الأديان أن اليهود يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سيكون في آخر الزمان وأن النصارى يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سينزل في آخر الزمان وأن أهل الإسلام يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سيكون في آخر الزمان آخر الزمان فهذا الحدث حدث الجلل يجمع عليه اليهود والنصارى وأهل الإسلام كلهم يعلمون أن عيسى سينزل في آخر الزمان يعني الواقع أنتم عارفين أن النصارى مختلفين في عيسى أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك وكلهم يكفر بعضهم البعض وأن الله سبحانه وتعالى لما نست النصارى حظا مما ذكروا به أغى الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل العلم أنه جعل العداوة والبغضاء بينهم كالغراء يعني حاجه رغيره عارفين الرغيره اللي الناس بتاع اغرينا بينهم العداوه والبغضاء ان حاجه شيء ملاصق لهم لاخلاقهم يتوارثوه جيل عن جيل قال الله سبحانه وتعالى في سوره الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون إيه إيه إيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قريش ثم سفه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام والآلهة ثم ادعت قريش أو ادعى عباد الأصنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما متناقضا ليه؟ لأنه نزلت آيات أنتم تعبدون من دون الله حصب جهنم فكيف يكون ما يعبدون من دون الله حصب جهنم وعيسى بن مريم يعبد من دون الله فضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قالوا مش أنت بتقول إن الآلهة اللي بتعبد هتبقى في جهنم طب ما عيسى بن مريم كده هيبقى في جهنم فلما ضرب ابن ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا وآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون دايما يا جماعة ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل هم قوم إيه؟ خصمون بتوع كلام يعني بداية حصبوا جهنم يعني الأصنام ان ما يعبدون من دون الله اللي هي الايه الجمادات لان هناك بعض الناس عبدت الملائكه والملائكه لا تدخل جهنم وعيسى بن مريم عبد من دون الله وهو لا يرضى عن ذلك مطلقا ولذلك ياتي اخر الزمان رجل يدعي انه المسيح اسمه الدجال اسمه المسيح الايه الدجال فيدعي النبوة أولا يدعي أنه عيسى بن مريم الذي كان نبي بني إسرائيل ثم يدعي الألوهية بعد ذلك سيأتي معنا حديث حالا هقوله لكم هوت فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الرد ليس كلاما أن في قضايا في في الحياة ما بينفعش أنك ترد عليها بالإيه؟ بالأقوال إنما ترد بالإيه؟ بالأفعال لأنها قضية فعلية زي مثلا التبني التبني مثلا عادة كانت عند العرب فكانوا يدعون الناس لغير آبائهم فقال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إن ما ينفعش يبقى الرجل له إيه قلبين كذلك لا ينفع أن يكون لرجل إيه أبوين فقال ادعوهم لآبائهم فكان هذا مش هينفع بس في الكلام إنما كان أيضا لابد من إيه من فعل فلذلك النبي عليه الصلاه كان متبني مين زيد وكان يسمى زيد بن محمد فأبطل الله التبني وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد أو طليقة زيد اللي هي زينب بنت جحش وكان ده عند العرب ازاي هيتزوج طليقة ابنه من التبني فكان هذا لإبطال هذه العادة لابد أن يكون إيه أفعال فكذلك من الحكم التي ذكرت في نزول عيسى بن مريم ان عيسى بن مريم سينزل ايه فعلا مش قول بس يعني مش كفايه ان احنا نقول ان ده الدجال مش كفايه ان الناس تعرف انه عبد الله وليس ابن الله وليس الها مع الله انما يثبت ذلك بنفسه قال الله سبحانه وتعالى وقالوا الهتنا خير ام هو يعني احنا راضيين ان الاصنام بتاعتنا تبقى زي مين زي عيسى لو انت بتقول ان عيسى في النار احنا راضيين ان احنا نخش في النار زي ما عيسى ايه قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا, لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأهلك قريش ولأهلك أهل الأرض جميعا وجعل من يسكنون على الأرض ملائكة ثم قال وإنه لعلم للساعة أنا جايب الآيات دي كلها عشان أقول لكم الآية دي وإنه لعلم للساعة عيسى بن مريم علم على الساعة نزول عيسى بن مريم معناها ظهور المهدي نزول عيسى بن مريم معناها الصراع مع الدجال معناها صراع الحق في أزلى صوره مع الباطل في أزلى صوره نزول عيسى بن مريم معناه يأجوج ومأجوج نزول عيسى بن مريم علم على العلامات الكبرى للساعة قال وإنه لعلم للساعة حاجة ظاهرة حاجة علامة لما تشوف ده يقول لك لما تلاقي النهار لما تلاقي الشمس او لما تلاقي السماء اصبحت مشرقه وفيها ضوء تعرف ان الشمس طلعت لما تجد ان الشمس إيه إيه إيه إيه إيه اقتربت او لما تجد ان في حراره شديده تعرف ان الشمس في كبد السماء ان في حاجات علامات على اشياء ان ظهور عيسى ابن مريم معناه ان في ايه انه هنا الساعه اقتربت الساعه وكان هذا اخر الانذارات الساعه يوم يقوم الناس لرب العالمين هي ايه الساعه ايه الساعه الساعه القيامه الساعه اللي هي ساعه الصفر ساعة انتهاء الحياة آخر زمن في عمر الدنيا اليوم الآخر ما عادش بعده زمن الساعة يوم يعلو الدين يوم تظهر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جلية واضحة يوم تكون المملكة العظمى مملكة الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يموت الجميع يوم يصعق الجميع يوم يبعث بعد ذلك الجميع عيسى بن مريم علم على هذه الساعة قال الله سبحانه وتعالى والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم أنا قلت لكم المرة اللي فاتت افتكروا كلمة إيه؟ الصليب افتكروا كلمة الصليب مع مين؟ مع عيسى ابن مريم ازاي ان هم صلبوه ومع الشيطان ازاي ان هم ادعوا ازاي ان الشيطان كان مركز دايما مع ايه؟ مع الصليب ومع مفتاح الحياه ومع كل ما هو شكله ايه؟ في غير الصراط المستقيم. وقلت لكم ركزوا مع كلمه صراط مستقيم في قصه عيسى ابن مريم قال الله سبحانه وتعالى واتبعون هذا الصراط المستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين احنا قلنا ان الصراط الله سبحانه وتعالى صراط ايه مستقيم وان الشيطان طرقه عامله ازاي صلبان تقطعه الرمزيه واضحه في غايه الوضوح بين الشيطان وبين الصراط المستقيم قال الله سبحانه وتعالى فلا تمتون بها أي لا تشكوا في هذه الساعة فإنها قادمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا ان سيدنا عيسى هينزل هينزل امتى في اخر الزمان هقول لكم دلوقتي هينزل فين وهينزل الساعة كام وهيعمل ايه ووظيفته ايه وايه علاقته بالموجودين لما ينزل لكن خلينا اقول ان هو بداية ان هو ايه هينزل هذه الحقيقة يعرفها الجميع اليهود يعرفون ذلك والنصارى يعرفون ذلك والمسلمون يعرفون ذلك أن عيسى بن مريم سينزل يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم هينزل يعمل إيه؟ حكما ينزل يحكم بين الناس عدلا يحكم بالعدل بالقسط غير أن عيسى لما ينزل سيفعل ثلاث أشياء في عقيدة وشريعة النصارى هناك آثار كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نبي الله عيسى وفي نزول عيسى بن مريم هقول لكم بس احنا النهارده بنتكلم على الحديث ده اول حاجة يعملها يعمل ايه هيصلي اول حاجة يعملها هيصلي لكن من اعماله تيجي حالة معنوية لكن من اعماله ان هو يكسر الصليب يعني ايه يكسر الصليب يعني يبطل عبادة الصليب لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس ايه صليبا فقال دع عنك هذا الوثن والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيت فيه تصاليب ما تلبسش حاجة فيها ايه يقول لك اصل دي فانيلة الارسنال برشلونة فانيلة برشلونة ما تلبسش حاجة فيها تصاليب كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت فيه تصاليب مفيش حاجة عليها صليب وقال أن هذا وثن سيدنا عيسى أول ما ينزل هيبطل الصليب ثم يقتل الخنزير طب ما الخنزير بيتقتل كل يوم يعني هت- هنستفاد ايه ان الخنزير يتقتل ما الناس بت... اللي بياكلوا خنازير بيقتلوهم وياكلوها ويشوها واللي ما بياكلوش خنزير بي... يعني لو شافوها يقتلوها برضه هنا يقتل الخنزير معناها ان هو يحرم اكل الخنزير ويضع الجزيه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سيدنا عي- الجزية بتتاخد من مين يا جماعة؟ من اليهود والنصارى ليه؟ لأنهم فيهم شبهة كتاب فيقبل ما فيه فإذا نزل عيسى ابن مريم لم يعد لأحد حجة عشان كده هو الحل العملي أنه لا يقبل عيسى ابن مريم من الناس إلا الإسلام ويجتمع الناس في عهد عيسى ابن مريم على الإسلام فقط الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد إنها يعم الرخاء لدرجة إن الناس تيجي تديها فلوس مش عايزة فلوس هو أكيد مش الزمن ده يعني أبشروا لسه شوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نواس بن سبعان قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا ذات غدا من الدجال منتحل واحد كذاب ينتحل صفة ليست له ينتحل صفة مين عيسى بن مريم أولا ينتحل صفة نبي ثم يدعي الألوهية ويصدقه ناس ليه معاه حاجات معه أشياء وآيات يفتن بها الناس كما أن عيسى بن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كما أنه أحيا الموتى كما أنه يشفي يبري الأكمه والأبرص يكون مع هذا الدجال أشياء أيضا يفتن بها الناس دجال هيبقى إيه؟ أكثر أتباع الدجال مين يا جماعة؟ يهود يهود الدجال يهود على طول شمال الدجال يهود قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النواس بن سع- بن سمعان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع يعني ذكر من حقارته ثم ذكر من اجتياح إيه إيه إيه أمره عند الناس حتى ظنه في طائفة النخل لدرجة إن إحنا بقينا خايفين نمشي من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه حتى ظنه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا لما رحنا لنوع السلام انتوا مالكم خايفين كده ليه فقالوا انت ذكرت الدجال واحنا خايفين نفتن خايفين ديننا يضيع فقال فما شأنكم قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني, علي أخوفني عليكم قال لهم لا لا انتظروا إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وأن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال انه شاب قطط يعني ايه قطط يعني شعره مجعد شديد التجاعيد في واحد شعره ايه صفت يعني آه، ناعم عيسى بن مريم شعره ايه صفت الدجال شعره ايه مجعد قطط كبير في السن ولا شاب شاب في عنفوان شبابه عينه طافية كان يشبهه بعبد العزة بن قطن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فواتح سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من أهم القضايا التي ناقشها كتاب الله سبحانه وتعالى بل هي الأهم على الإطلاق قضية إيه؟ اوعى تنام يا عمرو ارجع كده اطلع قضية التوحيد توحيد ان الله واحد لا شريك له إلى مدين أخاهم شعيبا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى عاد أخاهم هودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الأنبياء جاءوا بأنه لا إله إلا الله من أهداف التي لأجلها نزل القرآن ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ده قول عظيم جدا إن الله له ولد كيف ذلك قول يتفاعل معه جميع الخلائق توحيد الله من أهم القضايا بل هو الأهم على الإطلاق ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن هم إذا رأوا الدجال يقرأوا عليه إيه؟ فواتح سورة البقرة ثم قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق يبقى ينزل أول مطلع الدجال هيطلع منين؟ بين الشام والعراق شاب شعره قطط أجعد شديد الجعودة هيخرج فين؟ بين الشام والعراق عاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض هيقعد قد إيه في الأرض هيقعد كم سنة الدجال قال أربعون أربعون إيه سنة ولا شهر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أربعون يوما يوم كسنة ويوم كسهر وباقي الأيام مثل أيامكم يبقى سنة وشهر وإيه و38 يوم طب احنا هنصلي ازاي لو انا بقول لك انا بحكي لك قصه هقول لك هيحصل كذا في الاخر الصحابه سالوا سؤال قال له ايه قال له طب هنصلي ازاي ده طبعا يدل لك ان هم كانوا بيصلوا كانوا شديد الحرص على الصلاه ان هو لما لما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كسنه قال يعني انا هصلي يوم كسنه يعني انا هصلي خمس صلوات في السنه ازاي يعني هصلي كل شهرين فرض اليوم طويل قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدروا لها قدرها يعني زي ما كنتوا بتصلوا قبل كده صلوا في ايه في هذا اليوم قالوا أتكفينا فيه صلاة يوم فقال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره كنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح هيروح فين الدجال انا كل ده لسه ما قلتلكوش هينزل م... لسه انا أنا بقول لكم المقدمه عشان اقول لكم الظروف اللي هينزل فيها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام قال كالغيث استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون ويستجيبون له يروح للناس يقول لهم أنا رسول من عند الله أنا المسيح وكما قلت كما قلت أن كل أهل الأديان السماوية اليهود والنصارى والمسلمون والمسلمين يعتقدون أن إيه؟ أن المسيح سينزل فيقول لهم أنا نبي من الأنبياء أنا المسيح ثم يأمر السماء أن تمطر فتمطر ايه ده بقى ده بيؤمر السماء دي فتنة كبيرة جدا قال والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر الماشية بتمشي فتروح وترجع تلاقيها ممتلئة بركة أكلت أكل كتير قوي والخواصر ممتلئة والضروع مليانة لبن قال فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة خربة اللي هي الايه؟ اللي احنا بنسميها الخربايه اللي هي المكان اللي ايه الغير مأهول اللي ما اللي تسكنه اللي الأشباح قال فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل يبص على الأرض كده الأرض ميتة يقول لها أخرجي كنوزك فإذا بها إيه تخضر وتخرج من كنوزها ثم يدعو رجلا ممتلئا يجي على واحد إيه مليان كده شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين يعمل ايه يشقه نصين ثم يدعوه الناس شافت واحد مات اتشق نصين وبعدين يقول له قوم فاذا النصين يجتمعون واذا به ايه يقوم الناس هتقول ايه ده واحد بيحيي الموتى وبيأمر الأرض إنها تخرج وبيأمر السماء إنها تمطر ده أكيد إله فيتبعه الناس ويفتنون به قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح هنا في الفترة اللي ضل فيها الناس ديت واللي يجوب الدجال الأرض شرقا وغربا يمسح الأرض معه نهر من نار ونهر من الجنة يقول للناس ادخلوا في هذه النار من عصاني سأدخله في هذه النار فمن يعصي يدخله في النار يكون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي جنة واحد بيقتل كل من لم يسمع كلامه ومعه قدرات بها يأمر السماء والأرض فتمطر وتنبت مين اللي هينجو في الفترة دي فقط من يعرفه الشاب ده يقول من أنا فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيقسمه نصفين ثم يدعوه فيقوم فيقول ها من أنا فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسلط الدجال على أحد بعده ده هيبقى آخر شاب اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الشهداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم ينزل عيسى بن مريم ينزل عيسى بن مريم في المنارة البيضاء بشيقي دمشق هينزل في الشام عند صلاة الفجر بين مهرودتين ممصرتين هينزل سيدنا عيسى فين مكان نزوله في شرقي دمشق ابن عساكر كان له كلام جميل قوي في المكان عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق ده أنقله لكم يقول كان هذا المكان معبدا لوثن الصابئة ثم ملكه اليهود ثم أقام فيه النصارى كنيسة ثم لما فتح خالد بن وليد الشام أقام فيه لؤي بن عبد الملك المسجد الأموي هو الآن في دمشق فين موضع المسجد الأموي هينزل عيسى بن مريم في هذا المكان يبقى ينزل أول حتة ينزل فيها فين هينزل في الكنيسة هينزل في معبد اليهود لا هينزل فين في المسجد فيجد الناس تصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم رجل من خيارهم اللي هو مين اللي هو هيبقى المهدي فيراه فيقدمه للصلاة المهدي يقدم عيسى بن مريم للصلاة والمهدي رجل في آخر الزمان مصلي سيدنا عيسى نبي من أولي عزم من الرسل فأيهم يتقدم للصلاة يقينا النبي هيصلي صلاة اليهود ولا صلاة النصارى ولا صلاة المسلمين صلاة المسلمين هو سيدنا عيسى مش رسول ونبي مش هو له رسالة الإنجيل وله الشريعة ويحل لبني إسرائيل ما حرم عليهم ويبين لهم أمال سيدنا عيسى هيتبع مين هيتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول رسول من عند الله مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم رسول مصدقا لما معكم فما واجب الأنبياء والمرسلين حين يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمنون به ولا إيه ولا تنصرنه أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم أخذ الله سبحانه وتعالى على الأنبياء الميثاق أنهم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه قال أقرتم قالوا أقررنا فكل الأنبياء أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء أقروا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك سيدنا عيسى لما ينزل يجد الناس تصلي فيقدمه هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح فإذا به إيه؟ يتأخر عيسى بن مريم يقول لا ولا يرضى عيسى أن يصلي بالمسلمين تكريمة لهذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين ابن تيمية بيقول كان جامع دمشق وجامع حيران وغيرهما موضع بعض هياكل الصابئة هيكل المشترى وهيكل الزهرة ثم بعد ذلك أصبح بيعة ثم كنيسة ثم مسجد الأموي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين مهودتين يعني مهودة شو الحديث بيقول لك احنا أول مرة في حياتنا نسمع كلمة مهودة دي بين مهودتين يقول لك ثوبين مصبوغين يبقى هيبقى لابس لون ايه كالصفرة لون أقرب للأصفر يبقى سيدنا عيسى يبقى نازل ايه لابس ثياب مسبوغة كأنها ايه لون أصفر هينزل فين عند شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين طب نسأل سؤال هو ليه هينزل معاه ملائكة واضعا كفيه على أجنحة ملكين الذي رفعه إلى السماء قادر على إنزاله من السماء يعني هنا ليه ينزل معاه ملائكة قول يا صاحبي مش عارف طب اصحى عشان محمول حملته دايما يا جماعه لما حاجه محموله يعني هي محتاجه ايه دايما لما يكون حاجه محموله حد شايلها ده هي محتاجه ايه محتاجه الى من يحملها عشان كده استدلوا على ان العرش مخلوق بحمله العرش واستدلوا على ان عيسى مخلوق فحملته فانتبذت به فاتت به قومها تحمله أنه محمول واضع كفيه على أجنحة ملكين لأنه يفتقي لأنه عبد وكلمة ملكين يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى ينصره لكمال الرعاية والإحاطة لكمال النصرة أنه واضعا كفيه على أجنحة ملكين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طأطأ رأسه قطر وإذا تحدر منه جمان وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ لو عمل دماغه كده طأطأ رأسه ينزل مية من إيه من شعره وإذا رفعه فإذا بالماء إيه يتطاير كاللؤلؤ طب ده إيه علاقته بالموضوع يعني التفصيلة ديت هتفرق معانا في ايه ان شعره فيه ميه صحيح ان شعره فيه ميه لما واحد بيعمل كده شعره ينزل ميه لما يعمل كده شعره ينزل يطير ميه اكيد في شعره فيه ميه طب شعره فيه ميه ليه ع- بيتوضا عشان يصلي ان ان الوضوء لا يحافظ على الوضوء الا الا مؤمن علاقه الوضوء بال- بال- بالايمان ان إيه الطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه شاطئ الايمان ان الطهور انك تبقى دائما على طهاره الطهاره هنا فيها رمزيه ان الطهاره حسيه وطهاره معنويه ان كما كما انك تنظف جسدك بالوضوء عليك ان تنظف قلبك تنظف قلبك بالتوبه وبالاستغفار وبذكر الله وبالاعمال الصالحه انك تزكي قلبك ونفسك بال- ب- بان تستعملها في طاعه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه يبدا سيدنا عيسى يدور على مين على المسيح الدجال يطلبه سيدنا عيسى احنا قلنا في مولده انه كل رجل نخسه الشيطان الا عيسى بن مريم وقلنا في حديث الشفاعه ان سيدنا كل نبي من الانبياء هيذكر يقول سيدنا ابراهيم يقول ايه كذبت ثلاث كذبات سيدنا موسى يقول قتلت نفسا هيجي سيدنا عيسى ايه لم يذكر معصيه قط سيدنا عيسى لم يذكر معصيه قط لذلك يقول انه ناسب ان يكون عيسى بن مريم سوره الخير المطلق كما ناسب أن يكون الدجال سورة الشر المطلق مين اللي بيدور على مين الخير اللي بيدور يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبه يعني يدور عليه يبحث عنه حتى يدركه بباب لد منطقة في الشام هيتقابل فيها عيسى بن مريم مع ايه المسيح مع المسيح الدجال فيقتله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء فجأة يختفي يحاول يفر بأي طريق ليه؟ ما هو بيدعي ان هو إله وبيدعي ان هو المسيح ففجأة لقى المسيح في وشه يعني موقف لا يحسد عليه هيقول للناس ايه يقول بقيت لك معي ضربة قال له لا مش هتعرف تفر يقتله فيقتل عيسى بن مريم الدجال مين أتباع إيه، الدجال اليهود أيضا يفرون من جنود عيسى فيختبئون خلف شجر الغيقد فإذا بالشجر ينطق ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله يبقى مين أتباع عيسى المسلمين أمال النصارى راحوا فين ما عادش عندهم مساحة أصلا هو كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية فلم يعد إلا دين, الواحد دين الإسلام فقط إلا دين التوحيد فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى بن مريم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت, عباد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يقول لك لا يد لي بقتاله يعني ايه يعني ما اقدرش لا يدان يعني مش ايد واحده ده ايه ما فيش حد يعرف يقاتل هؤلاء يقول له هو سؤال هي شريعة الإسلام منسوخة منسوخة شريعة الإسلام منسوخة هتنسخ صح كده يعني سيدنا عيسى هينسخ شريعة الإسلام ولا هي هي هيتعامل بالإسلام يعني سيدنا عيسى هيتبع القرآن ولا هيتعامل بالإنجيل هيتبع الايه القرآن في أوامر هتنسخ في القرآن بنزول عيسى ابن مريم الجزية هل هي من نسخ عيسى ولا هي منسوخة لكنها مؤقتة بنزول عيسى يعني من أخبرنا بها هل هو من جاء بهذه الشريعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أم أخبرنا بها عيسى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي منسوخة مؤقتة عشان كده قلنا القرآن إيه مهيمنا أن أحكام القرآن مستمرة قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى بن مريم إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور الطور ده إيه؟ الطور ده جبل الطور اللي هو في سيناء اللي ربنا سبحانه قال وطور سينين وهذا البلد الأمين اللي هي مهبط الوحي موسى عليه السلام ذلك الجبل المقدس الذي عنده الوادي المقدس ايه طوى اللي سيدنا موسى امر فيه ان ايه ان يخلع عليه انك بالوادي المقدس طوى سيدنا عيسى يحرز اهل الايمان عارفين الحرز الحرز ده اللي هو الايه اللي هو الشيء المحفوظ الحصن الذي يوضع في الحرز في الحصن حرز عبادي الى الطور ايه ده مش هيقاتلهم لا مش هيقاتلهم ليه لا يدان لاحد بقتالهم مع انه نبي من اول عزم من الرسل مع انه معه رجال من اقوى الناس ايمانا مع انه وقف امام من هم اصعب منه اللي هو مين الدجال اللي بيؤمر الأرض أن تنبت فتنبت ويمر على الخيبة فتخرج كنوزها فتتبعه كيعسيب النحل ويمطر السماء أن تمطر أن تمطر فتمطر ويؤمر الرجل فيشقه نصفين ثم يقول قم فيقوم مع ذلك كله لا يأمر الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم أن يقاتل يأجوج ومأجوج إنما قال إيه لا يدان لأحد بهم إنما حرز عبادي إلى الطور طبعا يأجوج ومأجوج هذه علامة ثانية من علامات الساعة قال الله سبحانه وتعالى هم في كل حدب ينسلون فيمر أولئك على بحيرة الطبرية فيقعدوا يشربوا من البحيرة لحد ما البحيرة تخلص فيشربون فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه البحيرة ماء هي الماء راحت فين؟ طب والسمك راح فين؟ كلوها لا يدان لأحد بهم ويحصي نبي الله عيسى وأصحابه ويحصي نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس السوء لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم إنه إن هم يفضلوا محصورين لدرجة إن هو اللي معاه طور أو بهيمة أفضل عنده من إيه؟ من 100 دينار ليه؟ لأن الطور بيحرث الأرض فهو عايز يجيب أكل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني يرغبوا يعني يرفعوا أيديهم بالدعاء يأجوج ومأجوج يقول لك احنا مفيش حد يقدر علينا في البلد ديت واحنا نستطيع أن نقتل كل أحد وبعدين يقول لك احنا قتلنا أهل الأرض كلهم وخلصنا على الأحياء والأموات وجينا السمك وكلنا وشربنا البحيرة وبعدين يقول لك احنا هنضرب ايه اللي في السماء فيضربون بأسهمه- بأسهمهم تجاه السماء ليه يقول لك احنا نقتل الملائكة كده احنا خلصنا بتوع الارض نشوف على بتوع السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضربون بأسهمهم إلى السماء فينزل الدماء شوفوا ربنا سبحانه وتعالى هيفتنهم ازاي حتى يرفع عيسى ابن مريم ومن معه أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بالنزاهة فيبعث الله سبحانه وتعالى عليهم النغف عارفين الطير الأبابيل طيور تنزل تعمل ايه تخلص عليهم تقتل يأجوج ومأجوج لما هتنزل الطيور ديت وتقتل هؤلاء سيدنا عيسى و- ومعه من أهل الإسلام فين في الطور يعبدون الله فيأتون لي- يريدون أن يخرجوا إلى الأرض فلا يستطيعوا ليه نتانا جيف عارفين ريحتهم نتنا جيف فلا يستطيعوا أن يعيشوا في الأرض بهذه النتانة وهذه الجيف قال فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله وص- عيسى وأصحابه إلى الله مرة أخرى فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت إيه، مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة عارفين الزلقة؟ ممسوحة إنا جعلنا ما الأرض زينة لها و- وإنا لا جاعلون ما عليها إيه؟ صعيدا إيه؟ زلقة يعني إيه صعيدا زلقة؟ يعني الأرض ممسوحة نكمل بعد العشاء إن شاء الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى هو احنا بنحكي القصص دي ليه؟ ليه؟ لأننا ربما نعيشها فينبغي علينا أن نحترز إيه، ولأننا وينبغي أن نورثها لأبنائنا حتى إذا لم نعيشها فإن أبنائنا ربما يعيشونها الحاجة الثانية حتى نعتبر إن نعرف إن في فتن حلها الدعاء مش حلها هل من مبارز وفتن حلها المواجهة عيسى بن مريم نزل وواجه الدجال إن الكذب والافتراء حلوا الإيه؟ المواجهة مجرد ما ظهور عيسى بن مريم ذاب الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض أي من الجبل فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء ثم يرسل الله مطرا لا يكن إيه، أو إيه، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركه كالزلقة ثم يقول الأرض انبتي, أنبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تكون العصابة من الرمانة يستظلون بقحفها ويبارك, ويبارك في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام من الناس الغنم الصغيرة أو ال ال ال البقرة الصغيرة المولودة لبنها يكفي فئام من الناس والناس تجيب آه، آه، رمانة تاكلها ياكلوها مجموعة من الناس كبيرة برمانة واحدة قال واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس اللقحة من اللقحة من الإبل تكفي فئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس اللقحة اللي هي المولودة ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس لما يعم الرخاء يقبض عيسى بن مريم وأيضا يقبض معه أهل الإيمان ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شرار الناس قال إيه قال يتهارجون كما تهارج الحمير يتهارجون فيها تهارج الحمير عليهم تقوم الساعة يعني ايه يتهارجون شفتوا مرة حمار يجمع أتان أنثى الحمار في الشارع ده اسمه ايه يتهارجون اللي هو انك تمشي في الشارع تجد الناس استهانت بالحياء فتجد رجل يجامع امرأة في الشارع رجل يقبل امرأة في الشارع هؤلاء شرار الخلق النبي صلى قال ايه يتهرجون كتهرج الايه الحمير ده احنا عندنا موجود في في يعني الحمد لله الدول الاسلاميه ممكن الدنيا فيها ايه يعني الدول العربيه الدنيا فيها مفتوحه يعني مغلقه شويه يعني لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق فيخرج إليهم جيش من المدينة فيهم من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا نعم صلى بيقول لا تقوم الساعة ده في مشهد نزول عيسى بن مريم لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم في جيش في المدينة هو خير الجند كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الروم بالأعماق بالشام يعني فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم الروم هيبقوا في الشام وجيش المسلمين في المدينة قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يقولوا لهم خلونا نقتل هؤلاء فقط احنا مش عايزين المسلمين كلهم احنا عايزين بس ده طائفة فقط خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمين فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا يقول له بس سلم لي فلان وأنا مش هقاتلك الروم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا طبعا يعني في ناس عندها ندالة عارفين الندالة اللي هو ايه يكون هو اتنين اصحابه مع بعض فيجي واحد يضربهم فيعمل ايه يقوم ضارب معاهم انت بتعمل كده ليه بوم وده بقى موجود في الاسلاميين يعني تلاقي ايه بيشتغلوا مع بعض وبعدين لما الاقي واحد اتضرب يقوم قايل مش انا ده هم وحشين هم دول ناس سيئه للغايه قال لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلنهم فان هدموا ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم علقوا سيوفهم بالزيتون اصاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم من اللي صح الشيطان يقول للجيش المنتصر من أهل الإيمان إيه الحقوا المسيح ظهر فيخرجون وذلك باطل هم عارفين المسيح هيظهر فين في الشام فإذا جاءوا الشام خرج فبينهم هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم يبقى هم بيستعدوا للصلاة يحصل فين يبقى سيدنا عيسى هينزل على مين على هذا الجيش الذي خرج من المدينة فأمهم فإذا رآها عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى هلك ولكن يقتله الله بيده فيرميه فيريهم دمه في حربته حديث أيضا صحيح الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام لهم إن في راجل هيشقوا المسيح ويعملوا فقالوا والله ما نظله إلا عمر بن الخطاب فلما مات عمر قلنا إيه وده يدلك على ان هم كانوا يحتجزون جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وحذر امته من المسيح واني اخبركم بخبر لم يخبره نبي لقومه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انكم اخر هذه الامه انتوا اخر الزمان اخر نبي فبالتالي يقينا المسيح هيظهر فين الدجال هيظهر فين فيكم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أرفع ذاك رجل أرفع أمتي درجة في الجنة والله ما كنا نرى قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل لعمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله قال محاويه ثم رجعنا لحديث أبي رافع قال وإن من فتنته اللي هو الدجال أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى سائمة إلا هلكت يعني لو الحي يكذبه يؤمر ال ال الأرض فكل حاجة تهلك وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت الله سبحانه وتعالى ابتلى إيه إيه أهل الإيمان أحسب الناس أن يتقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وابتلى الله سبحانه وتعالى النصارى النصارى الذين أو بني إسرائيل الذين يتعلقون بالأسباب ولا يرون إلا الأسباب بنزول أو بمولد عيسى ابن مريم بدون أب في واحد كده يقول لك أنا كل حاجة لازم تبقى عندي إيه أشوفها بعيني فلا يصدق بعقله إنما يصدق بإيه بعينيه تقول له امسك سلك الكهرباء كده هو انت شايف الكهرباء قال وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء في الأرض من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف يبقى اللي هيحمي المكة مكة والمدينة من الدجال مين؟ الملائكة بالسيوف قال حتى ينزلوا عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث ثلاث رجفات المسيح هيقف عند المدينة مش عارف يدخل فيقف وينادي فالمدينة ترتجف يحصل فيه زلزال فالناس اللي أهل الحق يقول لك احنا هنعيش ونموت في المدينة والتانيين يقول لك المدينة هت ايه هتهلك فيخرجوا إلى الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك يوم الخلاص يبقى في يوم اسمه يوم الخلاص فين؟ في المدينة اللي هو يوم أن تنفي المدينة منافقيها قالت أم شريك بنت أبي العق يا رسول الله فأين العرب يومئذ والعرب فين قال هم يومئذ قليل العرب موجودين ولا مش موجودين موجودين إمامهم رجل صالح اللي هو مين اسمه المهدي اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي يبقى اسمه محمد ابن ابن عبد الله إمامهم رجل صالح بينما إمامهم قد تقدم لصلاة الصبح اللي هي الفجر ليه صلاة الفجر؟ ايش معنى صلاة الفجر يعني؟ أثقلها على المنافقين إيه يا جماعة صلاة الفجر ديت فيها ميزة واضحة خالص فهو في ذمة الله قرآن الفجر كان مشهودا فينزل عيسى بن مريم يتقدم عيسى عليه السلام ليصلي بالناس فيضع عيسى يديه بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الأبواب أي أبواب المسجد قال فيفتح وراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي يبقى الدجال هيبقى مين اللي معاه اليهود معهم سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا دجال هينطلق هارب من سيدنا عيسى والإمام الصالح اللي هو المهدي ويقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها يقول له لا لا لا ده نازل أصلا عشان أقتلك وهنا هنقول الحكمة من النزول هو انتصار الحق على الباطل إن سيدنا آدم أول ما ولد في أول البشرية وجد الشيطان وبدأ صراع الحق والباطل وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم لتحسم هذه المعركة من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أجلى صور الشر الدجال وأجلى صور الخير عيسى بن مريم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن لي يقول عيسى بن مريم إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغيقد أو الغيقدة فإنها من شجرهم لا تنطق فيقول الشجر والحجر يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال فاقتله عشان كده تلاقي إيه، إيه، اليهود لما احتلوا إيه، فلسطين واحتلوا إيه، ال- إيه، مسجد الأقصى اللهم رد إلينا المسجد الأقصى واستعملنا في نصرة دينك إيه، إيه، يزرعوا يزرعوا الأرض إيه إيه، شجر الغرقد هم عارفين يعني هم متأكدين وفاهمين كويس اللي هيحصل قال إيه، إلا شجر الغيقد فإنه من شجرهم لا تنطق قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أيامه أربعون إيه، إيه، يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام الكسار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدروها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال صلى الله عليه وسلم فيكون رسول الله عيسى بن مريم حكما عدلا في أمته هو عيسى بن مريم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس من أمته الخاصة هو من أمة التوحيد عامة لكن سيدنا عيسى هيعمل إيه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم سيحكم طيب هو ليه سيدنا عيسى يا جماعة قدم المهدي للصلاة مع أنه هو نازل أصلا إيه حكما عدلا مقسطا قول كده فكر أيوة هو قال كده قال تكريمة الله لهذه الأمة إنك أنت تبقى عارف إن سيدنا عيسى لما ينزل هو مش هينزل بتشريع جديد إنما هينزل لينفذ ويكمل الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الرسالة الخاتمة إنه هينزل لأن له وظيفة في آخر الزمان حتى يضحض ذلك الباطل الذي ادعاه الكثير عليه ان ادعوا ان عيسى ابن الله وادعوا ان عيسى هو الله وادعوا ان عيسى اله مع الله هو وامه فينزل عيسى ابن مريم ليكسر هذا الصليب ويصحح العقيده انه لا اله الا الله ويقطع او يقتل هذا الخنزير ويضع الجزيه حتى يعلم الجميع انه لا شرع الا شرع الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى في أمتي حكما عدلا إماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتغابض التباغض وتنزع حمى كل ذي- ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية طفل يضيع تيجي حية كبيرة تعبان كبير فيضع يده في فم الحية فلا تؤذيه وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها إن الديب مش هياكل الغنم من شدة الرخاء الديب سبعان هياكل غنم ليه فيمشي مع الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض السلام كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كالفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على قطع على قطف من العنب فيشبعهم مجموعة من الناس يجيبوا عنب فتجد العنب إيه يشبعهم طب هو العنب هيكبر يعني اه هيكبر هيبقى فيه بركة على قطف واحد من العنب يشبع القوم طب ده إيه علاقته بالطاعات ان يا جماعه من سنن الله في الكون ربط بين ربط الله سبحانه الله سبحانه وتعالى وعد وعد بالرزق للجميع لكنه لم يعد بالبركه الا لاهل الايه؟ الا باهل الطاعه يعني يقول لك هو الكفار ازاي بياكلوا طب ما ازاي الكفار اغنياء ازاي الكفار عندهم آه، لان الله رزاق رزاق للجميع مش رزاق لاهل الايمان فقط يعني يرزق الصالح ويرزق الطالح ويرزق الفاجر الله يرزق جميع الخلق تحت الارض الن- النمل في البحار اسماك وحيتان في السماء طيور في الارض صالحهم وطالحهم الكل يرزق لكن الله لم يعد بالبركه الا لأهل الإيمان فالأحاديث اللي أو الآيات اللي فيها مثلا إن أنت لما تعمل كذا هترزق هيقول له هو ده السبب الوحيد للرزق لا الرزق يأتيك حتى لو فرغت منه يعني لو انت بتجري قاعد تجري تلف في اي حتة عشان تدور على تف- تفر من رزق سيأتيك الرزق زي الموت كده تفر من الموت ثم تجده في امامك تفر من الرزق مش عايز رزق يجيلك لو انك في بيتك مختبئا ولك رزق والله سيصلك لكن الرزق له ابواب في الزياده من معظم الناس ابواب الرزق بالنسبه لها هي ايه هي ايه ال- ال- السعي يقول لك انا انزل اشتغل اكتر عشان ازود فلوس الشغل اكتر ما بيجيبش فلوس يعني ليس هذا من اسباب الرزق امال ايه اللي من اسباب الرزق يعني التعرض لاسباب الرزق يؤثر في الرزق ها فكروا كده فكروا التعب والاستغفار احنا قلنا سبب من اسباب البركه بركه الرزق احنا دلوقتي بنتكلم في اسباب الايه الرزق ان الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ان نوع ان نوع صم قال ان الرجل يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وتقين أو سعيد هيكتب رزقك وانت فين في بطن أمك فهل أنا النهاردة مثلا لو واحد بيشتغل إيه 18 ساعة في اليوم وبيقبض 1000 جنيه أو 2000 جنيه وواحد بيشتغل ست ساعات او سبع ساعات ويقبض 20000 جنيه مين يشتغل اكتر مين يشتغل اكتر اللي اشتغل 20 ساعه بس هقول لكم يا جماعه ان الرزق بدايه لابد ان نغير مفهومنا عن الرزق ان الرزق مش المال الولد رزق العلم رزق الصحه رزق الصحبه رزق الدين رزق الرزق هو كل ما ينتفع به فرقم واحد احنا نغير نفهم يعني ايه رزق رقم اثنين السماء الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ان مصدر الرزق الوحيد هو ايه هو الله والله وعد برزق الجميع واحدة تقول لك اصل انا لو اتنقبت مش هتجوز يعني انت اللي متبرجه بتتجوز انت مش هتتجوزي يعني لما تكون مفسد او لما تكون فاسد او لما تكون عاصي او لما تكون بعيد ربنا بيرزقك فلما تكون قريب مش هيرزقك ربط بين اشياء وترك الرزق اشكال يعني يقول لك اصل انا محتاج كذا ولو انا عملت كذا في الدين مش هتجيلي ليه مين قال انها مش هتجيلك اذا كانت بتيجي للعصاه اذا كانت بتيجي لمن لك انت وانت تعلم انك تفرط كثيرا وكلنا مفرط فما بالك لو اطعت يبقى رقم واحد نعرف مفهوم الرزق رقم اثنين ان الرزاق الوحيد هو احنا بنؤمن يا جماعه بتوحيد الله وتوحيد اسماء الله وصفاته يعني بنقول ايه ربنا رزاق ومثلا والسوق رزاق ولا نقول لا رزاق الا الله يبقى احنا مؤمنين انه لا عزيز على الحقيقه الا الله ولا ملك على الحقيقه الا الله ولا رزاق الا الله سبحانه وتعالى يبقى مصدر الرزق الوحيد هو طيب ايه اسباب الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا ربنا سبحانه وتعالى قال انه ضمن للجميع رزقا لكن حضنا على اسباب للرزق نزيد بها هذا زي ايه بقى الاستغفار ايه الدليل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار يقول لي في حاجه اسمها منابع تقسيم الارزاق وفي حاجه اسمها ايه مراكز توزيع الارزاق منابع تقسيم الارزاق فين في السماء مراكز توزيع الارزاق فين يعني انت مكتوب لك 2000 هتاخد 200 هنا و300 هنا و600 هنا و400 هنا و- وتكمل باقي من ايه من مكانك الاساسي هتقعد تلف اكتر هتاخد برضه الايه ال 2000 هتزود هت- بس هتغير مراكز التوزيع لكن في الاخر انت مكتوب لك فين طب انت عايز 2000 يبقوا 500 يبقوا 5000 هتعمل ايه هتطلع على المنبع منابع تقسيم الارزاق فين الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأرزاق والذي يقدر الأرزاق والذي يقسم الأرزاق هو الذي يوصل الأرزاق هو الذي يبارك في الأرزاق هو الذي يقبلها من عباده هو الرزاق ذو القوة المتين شاهد آه، آه، آه، عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان آه، آه، آه، يعادي اليهود ويقاتل مع أهل الإسلام في صف واحد ويعلن للجميع أنه عبد لله سبحانه وتعالى ويكثر من العبادة ويعم الخير في أرجاء البلاد مرة أخرى وتعم البركة في حياة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويواجه عيسى بن مريم أكبر فتنة في تاريخ الأمم وهو فتنة المسيح الدجال يواجهها بالمواجهة ثم يواجه عيسى بن مريم يأجوج ومأجوج وهم القوم الذين لا يدان لأحد بهم بالدعاء وبالحرص على أهل الإيمان في جبل الطول فيجعل نفسه معهم في مكان واحد يعبدون الله سبحانه وتعالى ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى وتنطلق مسيرة الأرض إلى آخر هذا الزمان أو إلى نهاية هذه الأرض حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بمحاسبة الجميع أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم